السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور قلوبنا كيف حال بيوتكم مع الله وكيف حال أولادكم مع الله لا شك أن كثيرا من بيوت المسلمين يعاني في هذه الأيام مشكلة تربية الشباب الشباب كنا نؤجل الكلام عنه للوصول يعني لسه في في تربية الأولاد في سن من أربعة لست سنوات لسه ما اتكلمناش عن سن المدرسة او دخول الطفل للمدرسة ولكن هنضطر في الحلقات القادمة الباقية ان احنا نتكلم فقط عن بس بمناسبة الصيف وشباب الجامعة وشباب الثانوي وشباب الاعدادي اللي خدوا اجازة هيبقى وضعهم ايه فهنشير اشارات عامة مش, مش كلام مش خطة مرسومة ولا منهج دقيق لتربية الاولاد ولكن توجيهات عامة ازاي نقدر نوظف الشحنة والطاقة اللي بيتمتع بها الاولاد في هذه السن الشباب في هذه السن ازاي نقدر بس ان نشغل دماغهم او ندخل دماغهم يعني انا لما كنت بزور بعض الجامعات كنت اقول للشباب يعني عنوان المحاضرة فيما يفكر الشباب او ماذا يريد الشباب عايزين ندخل دماغ هؤلاء الشباب شوف الشباب دول بيفكروا ازاي بي... نفسهم في ايه بيتكلموا عن ايه اهتماماتهم ايه عايزين نقول اكتر من كده ان احنا كيف نشكل فكر هؤلاء الشباب ببساطة اولا لابد من تعريف الشباب بالله عز وجل ده مهم جدا والكلام ده انا بقوله بالحاح منذ سنين طويله يعني من من ساعة ما ظهر حاجة اسمهم عبدة الشيطان وهم يعني شوية شباب بيلعبوا ويهزروا وهؤلاء عبدة الشيطان دول كان كل آه، كل هدفهم واتجاههم حاجات غربية غير مألوفة عنيفة هو كده مش اكتر يعني فالشاهد انه آه، قلت ساعتها ان هؤلاء الشباب عبدوا الشيطان لانهم لم يعرفوا الله ولو عرفوا الله لأحبوه وعبدوه فلذلك بقول ان اول واجب علينا اول واجب على البيت اول واجب على الاب والام اول واجب على المنهج والمدرسة والكلية اول واجب على المجتمع النهاردة ان نعرف هؤلاء الشباب بالله لهم يعرفوا ربنا ولو الشباب دول عرفوا الله سبحان الله العظيم كنت بقول يعني جملة جاتني في ال في الاسم اس ديك بيقول بيقول فيها ايه آه يعني انه اعجبوا في خطبة الجمعة الماضية المذاعة ان انا قلت ل- ل- ل- ل- للشباب عمرك ابوك كلمك عن ربنا والاجابة لا انا ما لقيتش حد قال لي اه من الشباب اللي بتعامل معاهم كل ال- الشباب والاطفال وفي المسجد انا بسألك عمرك في حياتك ابوك كلمك عن ربنا امك كلمتك عن ربنا للاسف لا والمناهج الدراسيه ابتدائي واعدادي وثانوي كله كلام عام لو الولد عرفه م- مش هيعرفه بس عشان يجاوب في الامتحان ولا حاجه لكن مش لاقيين كلام حقيقي عن ربنا فاول ما يجب تعريفه للناشئه معرفه الله انهم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ونكلمهم عن ربنا بطريقة آه، بسيطة يعني انا لما بتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ما بقولش توحيد الربوبية هو وانما بقول له يا ابني معنى توحيد الربوبية ان إن ربنا سبحانه وتعالى الرب الرب اللي هو ربى عبده يعني ايه يعني اللي بينزل المطر واللي بينبت الزرع بينبت الزرع ربنا جل جلاله اللي خلق الكون ده شايف الجمال ده شايف التشكيلة التك التكوين الرباني ده الجبل ده وال وال والجليد اللي عليه الأبيض والأشجار الخضراء اللي طالعة منه والألوان الحمراء والجميلة والزهرات اللي خلق ده ربنا جل جلاله اللي خلق الأنهار اللي بتجري وسقانا المية ربنا اللي كون الهوى الهوى الجميل ده اللي بنستنشقه اللي هو مكوناته تناسب إعاشة هذا الجسم الإنساني وانتعاشه ربنا ده معنى رب اللي خلقك في أحسن تقويم إنك أنت واقف على رجليك إن عينيك هنا وأنفك هنا وفمك هنا إن ربطة الأسنان كده ه- اللي خلقك في أحسن تقويم ربنا هو ده توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله ان خلق لك اللي انت بتاكله ده انواع واشكال واصناف وجعلها تغذي قلب تغذي جسدك وتنميه ربنا اللي رب اللي خلق اجزاءك الداخليه واجهزتك الداخليه من قلب ومعده وصدر و- والى اخره الله ربنا هو ده الرب هو ده توحيد الربوبيه ولا يعني اذا سالتك مين اللي خلق كل ده ربنا طب اللي خلق ده بالجمال ده وبالعظمة دي يتحب ولا لا طب اذا كان يتحب الحب ده نوع من انواع العبادة انك تحب ربنا عبادة اللي هو توحيد الالوهية توحيد الالوهية هو ايه انك انت تحب ربنا وانك انت تعبده وانك تخاف منه وانك انت تراقبه وانك انت ترجوه وانك تطلب منه تدعوه وإن- و و و دي اسمه توحيد الالوهية اللي هو توحيد العبادة انك انت توحده بالعبادة ما تصرفش شيء من العبادة دي بقى لغير ربنا لان هو اللي خلق افمن يخلق كمن لا يخلق هو اللي رزق هو اللي بيدي الفلوس هو اللي بيدي الصحة هو اللي بيدي المنصب هو اللي بيدي العقل هو اللي بيدي البصر القدرة على الابصار فاذا كلمنا اولادنا شبابنا وسألوا اسئلة بسيطة في هذا المجال ونجاوبهم باجوبة بسيطة ونعرفهم بمنتهى البساطة ان ربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير المتعال عشان نعرفهم عظمة ربنا مثلا نتكلم شايف البحار والمحيطات دي كلها اللي خلقها ربنا شايف لما نيجي نتكلم النهارده الامر بقى آه، نستطيع ب- ب- ببساطة على الكمبيوتر نوريهم حجم الكون هذا الكون العظيم مجرة مجرة التبانة اللي احنا اللي فيها الارض والشمس و يعني كوكب الشمس نفسه آه النجم الشمس والكوكب الارضي نفسه لو ورناهم حاجة من هذه العظمة فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم عشان نعرفهم عن عظمة ربنا جل جلاله ان اللي خلق الكون ده كله شوف الحتة اللي احنا عايشين فيها دي قد كده يعني حاجة لا تأتي ذرة في الكون اللي خلق الكون ده كله الله العظيم الجليل سبحانه وتعالى العظيم القادر على كل شيء القاهر فوق عباده الذي يدبر امر هذا الكون شوف كل في فلك يسبحون كل ال ال النجوم والمجرات والكواكب والاقمار كل دي بتسبح بنظام دقيق متناهي الدقة يشهد بذلك كل علوم الكون والفلكيات الشاهد ايه ان لما عرفوا عظمة ربنا دي يحبوا بقى جل جلاله و... و... و... ويخاف منه ويرجوه ويطمع فيما عنده ونعرفه ان اللي خلق ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو زي بقول كده سالونا اسئله ببساطه هقول له اللي خلق الكون العظيم ده اللي خلقك خلق لك عقل هذا العقل آه يعني محدود الفهم محدود الطاقه خلق لك حواس كثيره كل حاسه محدوده يعني زي بقول كده حاسه الاحساس حاسه اللمس دي حاسه اللمس انها تحس بالبروده والسخونه لدرجه معينه اذا زادت الدرجه دي ما يقدرش يحسها هي لا له طاقه سمعك بتسمع لمسافه معينه بعد المسافه دي ابعد منها مش هتسمع او اعلى من الصوت ده مش هتسمعه نفس الشيء في البصر انك انت قدره بصرك انك هتشوف لحد الحيطه اللي قدامك بعدها مش هتقدر تشوف ليه هي دي طاقه العين كذلك طاقه العقل لما تيجي تسال عن ربنا وتقول ربنا شكله ايه العقل لا يطيق يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يبقى لما اجي اسال عن ربنا في حدود للسؤال انا ما اعرفش عن ربنا غير اللي ربنا قال لي عنه والكلام ده بمنتهى البساطه ان احنا لما نقول لاولادنا نعلمهم انهم يقبلوه ان انا ما اعرفش عن ربنا غير اللي قال لي عليه او النبي قال لي عليه اكتر من كده انا ما اعرفش ولا اقدر اعرف ولا عقلك يطيق يعرف واحنا قلنا ببساطه المثال اللي بيضرب دايما في مثل هذه ان احنا لو حطينا الفيشه في الكهرباء قلنا له السلك ده فيه كهرباء لو قال لك انا عايز اشوفها بعيني عايز المسها بايدي عايز ادوقها بلساني نقول له لو لمسها بايدك تتكهرب تموت ولا هي لا بتتلمس ولا تتشاف لكن احنا متاكدين ان فيها كهرباء بايه باثرها شوف لو وصلنا بيها لندا تنور يبقى باثار الله في الارض نعرف الله لكن عشان تقول لي المسه بايدي اشوفه بعيني ادوقه بلساني الكلام ده كلام اللي مش فاهم وعصرنا ده علمنا ان احنا نعتقد هذا رغم ان احنا بنعتقده قبل عصرنا فالشاهد ان اول واجب على الناشئة اول واجب علينا نحو الناشئة ان نعرفهم بالله ان احنا نعرف اولادنا في سن ست سنوات دول لا مش سن ست احنا ما اتكلمناش عن سن سن ست, ست سنة ما اتكلمناش عن سن ست سنوات دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي بقى عن سن 15 سنة من 15 ل 20 ان لازم نعرفهم ربنا ويتأكد لديهم بيقين انه في اي مكان في الدنيا ربنا شايفه وسمعه وانه هيحاسبه على اللي هو بيعمله لازم اكد هذا المعنى على الاولاد وعلى البنات مشددا ان ربنا بعد ما عرفوا ربنا العظيم زي ما قلت كده اللي خلق الكون ده وخلقك وكلفك قال لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا جل جلاله العظيم الحليم الودود الكريم سبحانه وتعالى اللي خلقك واللي آه كلفك قال لك عيش الحياة دي في اوامر ونواهي اسمها التكاليف اوامر ونواهي اسمها التكاليف التكاليف الشرعية افعل ولا تفعل لما يجي احيانا بنتي تقول ليه اللبس ده ليه الحجاب ده اشمعنى البنت بتحجبها والولد مش بتحجب تسأل السؤال ده قول ربنا قال كده ليه المزيكا حرام ربنا قال كده نتعلم كده ان ان في اوامر ونواهي وربنا اللي خلق ورزق علمنا ان احنا عبيد له يتحكم فينا يأمرنا وينهانا وقال لنا ان فترة حياتكم دي فترة صغيرة وبعدين هتقولي هحاسبكم واللي هيسمع الكلام ادخله الجنة واللي مش هيسمع الكلام ادخله جهنم نفهم ولادنا بالبساطة دي ما هياش قضية احنا بنهرب من مواجهتها مع اولادنا بمنتهى البساطة ممكن بنتي انا ملبسها الازدال والنقاب وخارجة الشارع عندها في, في, في اولى اعدادي مثلا مثلا وشايفة بنت قدها سايبة شعرها ولابسة بادي مبين نص جسمها وبنطلون ضيق واستريتش وقاعده تجري وتتنطط البنت التانية وتقفز وبنت انا متكتفه تقول طب انا ليه اشمعنى دي بتعمل كده او لا مش انا يعني الكلام ده مش انا اللي عملت فيكي كده ده ربنا دي اوامره هو اللي قال لك البسي كده مش قال لي انا قال لك انت ربنا اللي امرك بكده والزمك بكده ومقابل دي ودي ان انت لما تدخلي الجنة هتتمتعي زي ما انت عايزة كما شئتي باكثر من هذا هو هو ده الكلام المنطقي المعقول اللي احنا بنفهم بيه ولادنا ولادنا دينهم ان دي اوامر ربنا ربنا اللي خلق وله حق انه يؤمر وينهى وكلفنا قال لنا ده حلال وده حرام ده تعملوه ده ما تعملوهوش بمنتهى البساطة اذا عرفناهم ربنا الاول وحبوه يبقى الاوامر دي كلها تبقى بسيطة وسهلة عليهم بمنتهى البساطة والسهولة يبقى نمرة واحد تعريف الناشئة على الله عز وجل وانه واحد الخلاق رب الذي خلق كل هذا الكون وخلقك وخلق لك وخلق فيك وان هو الذي يسعدك او الذي يشقيك في الدنيا وفي الاخرة وانك انت اذا اطعته وعملت باوامره يسعدك واذا عصيته وتجاوزت حدودك يشقيك ونظهر امثلة يعني اذا كنت انت مفكر ان اللي, اللي, اللي بيعصوا ربنا دول سعداء طب تعالى شوف ونقدر نقول اسماء فلان وفلان وفلانة وفلانة اللي هم كانوا بيتابعوا الشهوات بيجروا ورا الفلوس بيعملوا بي بيعصوا المعاصي اخرتهم ايه حياتهم ايه عذاب وتعالوا شوفوا نقول لاولادنا كده فلان وفلان وفلان وفلان من المؤمنين والموحدين من عباد الله الصالحين شوف حياتهم مستقيمة وسعادة وهدوء ونعيم ونعمة وطاعة وهكذا نعرف ولادنا مين ربنا جل جلاله وازاي نقدر نعبده لانه يستحق منا اخلاص العبادة نحتاج الى غرس حب الله في نفوسهم اثنين تعريف الناشئة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا بحاول اعمل اليومين دول كتيب صغير كده عشان ينزل قبل رمضان آه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم كله كلام عن النبي عايز اولادنا آه يتعشقوا المثل الاعلى للاسف الشديد في زماننا ولادنا مش شايفين مثل اعلى زي اقول كده لما نيجي نتكلم النهارده عن البطوله تلاقي الكلام عن بطولة الدوري بطولة الكاس بطولة الفيلم بطولة الأغنية بطولة آه كلها بطولات لعب مفيش مثل أعلى فخم ضخم يتعلق به أولادنا فلازم أرسم لهم صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان يحبوا الصورة دي ويتمنوها آه، عظمته في الأخلاق أخلاقه عظمته في العبادة عبادته عظمته في آه، معاملة زوجاته وعظمته في معاملة أ- أصحابه وأولاده وعظمته في وفي وهكذا عايزين نتلمس جوانب عظمة النبي من جميع النواحي عظمته في الحرب وعظمته في التعامل مع الأعداء وعظمته في التعامل مع آه، الضعفاء وعظمته في التعامل مع آه، الأخطاء صلى الله عليه وسلم عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محتاجين نكلم ولادنا عن سيدنا النبي كتير خد فاصل يا مدني فاصل صغير ونعود حالا أحبكم في الله
ويخرجهم من الظلمات إلى النبيهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أحبتي في الله نعود مرة أخرى بعد الصلاة على بعد حمد الله جل جلاله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكرنا أن السبيل الأول في تهيئة الناشئة في هذه الأيام لاستقبال الصيف فترة الأجازات أن نبدأ في البداية في زرع جلسات في آه، من خلال جلسات طويلة مركزة في زرع آه، حب الله داخل نفوس أبنائنا بكثرة الكلام عن ربنا وتعريف هؤلاء الشباب بربنا جل جلاله ثم تعريفهم بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله جل جلاله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ولو عرفنا أولادنا بجوانب عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرفناهم ب ب ب بكلامه وشرحنا لهم كلامه صلى الله عليه- صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكثرة ذكره لله بقيامه في الليل بصيامه بحاله أي أثناء سفره بمداعبته آه، لأصحابه و آه، و- وصاياه وأوامره ونهى و- وما نهى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو خلينا أولادنا بس يعني ياخدوا فكرة كده عامة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتير يسمعوا مننا آه، النبي قال ده النبي عمل ده النبي كان بيعمل ده النبي صلى الله عليه وسلم راح وج... يسمعوا مننا كتير كتير كلام عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحبوا النبي ويتمنوا لقاءه ونقول لهم بقى لقاءه في الجنة وسوق الجنة وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض في ال- في الموقف وإبعاده لمن خالفه لو شغلنا دماغ ولادنا بالكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعل ذلك كان آه، أنفع لهم في آه، إيجاد المثل الأعلى الذي يتطلعون إليه ويسيرون على نهجه ثلاثة إطلاع الناشئة على الخصائص العامة للإسلام يعني إيه الإسلام برضو عايز أقول ومع شديد الأسف آه، ومع بالغ الحزن والاعتذار ان محدش كلم ولادنا المسلمين عن الاسلام شبابنا اللي طالع ابوه وامه في البيت ما كلموهوش قالوا يا ابني الاسلام ده دين عظيم يعني ايه الاسلام ان الدين عند الله الاسلام يعني ايه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يعني ايه ايه هو بقى الاسلام اسلام دين الله عز وجل اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله لما نيجي نكلم ولادنا عن الكلام ده نكلمهم عن الإسلام ونعرفه ان الدين ده مش ومبادئه دي من عند ربنا مش مني أنا ولا من فلان ولا من فلان دين الإسلام ده مش بتاع الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا آه، الوضع الفلاني لا ده دين ربنا من يوم أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة إن الدين عند الله الإسلام ونعرف يعني إيه الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد يعني إيه وبعد كده نعرفه يعني إيه شريعة الإسلام إيه هي الشريعة إيه الإسلام عقيدة وشريعة العقيدة دي حاجة بنعتقدها بالقلب والشريعة دي إيه؟ حاجات اللي هي تحكم الحياة الإسلام منهج حياة يحكم الحياة كلها اللي هي قضية الحلال والحرام في البيع والشراء في الأكل والشرب في النوم في التعامل مع الأفراد في الشغل في كسب المال في آه، في اللعب يعني لعب الكورة ولعب ال- واللعب على الكمبيوتر الألعاب واللعب على التليفون كل ده تحكم يحكمه شرع يحكمه دين دي فروع الشريعة آه، ال- الأحكام الشرعية اللي اللي جاء بها الإسلام إذا عرفنا أبنائنا بشمولية الإسلام لكل جوانب الحياة صلاحية الإسلام لتوجيه حياة الناس في كل العصور أفهمه كده يقول لك الدين ده نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1430 سنة 1450 سنة ينفع النهارده اه طبعا ينفع النهارده ازاي اهو يعني لما نك- لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الربا ونقول ان هم اكتشفوا بعد الازمه الاقتصاديه العالميه ان ربنا تحريم ربنا للربا هو ده الصح وان الاقتصاد الاسلامي هو ده الصح لما نيجي نقول شريعه الاسلام في مس- في قد- في مساله الاجهاض و- و- وغيره وتحريم الزنا و- الكلام ده هو ده اللي يمشي الحياه صح هو ده الدين هو ده دين الاسلام يعني مش عارف تتقال ازاي ديك بس هقولها وخلاص فان بعض طلبه الجامعه لما قالوا لي ان كل دول متجوزين دول عرفي حرام يا ابني لا يجوز ما بنقول الكلام ده حرام لا يجوز فجه شاب بيقول لي يعني انا تزوجت بنت ولقيتها آه، مش بكر قلت له ما هو انتوا اللي افسدتوه ما هو انت ك- كل دول لما انت افسدتهم هتدور هتلاقيهم كلهم انت وغيرك افسدتهم فكل ما تتجوز واحده هتلاقيها فسدت بسببك انت وغيرك ادام انت افسدت واحده والتاني والتالت يبقى هو شرع الاسلام لما يصون البنت دي ويقول لها وقرنا في بيوتكن شرع الاسلام لما يصون الولد ده يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم يبقى حافظ على مجتمع نظيف وطا- ابدا اوجه اولادي لكده الى ان الاسلام لما وجهك الى الصلاه والصيام والذكر وتلاوه القران والدعاء وال و- و- والدعوه الى الله عز وجل الكلام ده لاستفراغ طاقه الانسان اللي بيصبها في الحرام لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل توجيه الاولاد الى ان الى ما اتسمت به الشريعه السمحاء من التخفيف والتيسير ورفع الحرج ومراعاة الظروف الخاصة والطارئة لازم نفهم ولادنا الناشئة ان الاسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا الا وسعها هو ده- هو دي عظمة الاسلام ربنا قال ولو شاء الله الا اعنتكم قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا كل المعاني العظيمة دي في الإسلام الأصل فيه التيسير ورفع الحرج مراعاة الظروف الخاصة الضرورات تبيح المحظورات لا ضرر ولا ضرار إلى آخره هذه المعاني العظيمة بسها وإعطاء الأمثلة عليها أنا بقول دلوقتي إن أنا ب- ب- ب- بأشير إشارات عامة مش بضع منهج مفصل أنت محتاج تضع منهج مفصل لهذه المعاني تفهم بها الأولاد بأمثلة أمثلة واضحة في وضع كذا بيبقى كذا وفي وضع كذا بيبقى كذا أيضا آه، أربعة ودي مهمة جدا جدا جدا تنشئة الأبناء وتوجيه الناشئة إلى الأخلاق الفاضلة الصدق الأمانة والإحسان والصبر وتوقير الوالدين توقير الكبير صلة الأرحام بذل المعروف الشجاعة نصرة المظلوم العفو تسامح إكرام الجار إكرام الضيف الكرم والجود والبذل المعاني دي غايبة تماما عن حس الناس اليوم في هذه الأيام فعلا أنا آه، كنت مسافر داخل القاهرة آه، داخل مصر يعني آه، مسافر من القاهرة- من القاهرة إلى بعض المحافظات وشايف الناس وهي خارجة من القاهرة الحتة اللي هي يعني في أول الزراعة دي قبل كوبري أليوب الناس بتاكل بعضها يعني قلت كده ان الناس م- مش بترحم بعضها لو الناس رحمت بعضها سيب ده يعدي وسيب ده يعدي وسيب ده يمشي كانت الدنيا مشيت بمنتهى البساطه لكن كله عايز ياكل كله من النهارده عشان بيقو- زعموا وهي دايما كانها خطه ل يعني لاتعاس الناس ان نخرج من ازمه نلاقي ازمه الديزل و- و- ووقفوا الط- الطرق عشان الديزل والبنزينات النهارده البوتاجاز ومش البوتاجاز بتا... يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ يذكر يعني احد الناس المساكين الغلابه بيقول لي انبوبه البوتاجاز ب 32 جنيه ب 2 وهي ب 3 جنيه ونص يعني ليه 10 اضعاف واللي بيبيع الانبوبه دي مسكين يعني ال ال ال وتلاقي ال- المسكين بيظلم المسكين والفقير بيظلم الفقير شيء عجيب جدا يعني فلما نعلم ولادنا من البداية التراحم ورحمة الناس وبذل ما في اليد بسماحة وعدم الطمع فيما في أيدي الناس آه، وترك الجشع خلق الصدق المفقود بين الناس في هذه الايام كثر الكذب وال, وال... إيه، عفه اللسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء بقت البذاءة والألفاظ السيئة آه، والألفاظ السوقية وال... بق- بقت آه، آه، سمة عامة في يتباهى بها الشباب وتجري على ألسنتهم ليل نهار الكلام ده مش حلو محتاجين آه، نوقف ولادنا على آه، أن عفة اللسان وأن تكون وأن تكون ألفاظهم عالية وراقية وسامية آه، الأخلاق الفاضلة آه، الصدق والأمانة واحترام المواعيد واحترام حقوق الآخرين واحترام ملكيات الآخرين آه، النهاردة آه، تليفون آه، موضوع واحد يمسكه أو كتاب موضوع أو أوراق موضوع ويقلب فيها مش من حقك نهى أن يقرأ كتاب أخيه إلا بإذنه كتاب يعني الجواب النهارده يا زميل كده عايزين نعلم آه، في البيت مع آه، آه، ان إن الولد لو لقى تليفون ابوه موضوع ما يقلبش فيه عيب الكلام ده زي ما بيقول كده دي, دي من الاخلاق البسيطه اللي- ودي اللي انا بقول بيه ان احنا نرجع بيها للبيت كخ عيب ما يصحش او الزوجه او ال... يعني إيه، احترام الملكيات الخاصه ديك و... وال... ده ده دين وشرع ال همال مدني يقول لي الاس ام اس وانا شايف يعني بس هي في سؤال عن اخت بتقول آه، مش عارفه اصلي الفجر بتجيلي افكار ان في حد واقف ورايا وبكون خايفه وانا بصلي الشيطان بي بي- بيضحك عليكي ما ما ت- ما تتبعيش الشيطان في هذه ال- الاشياء ده وهم فلذلك اطرديه عن نفسك وانشغلي بما انت فيه من الصلاه وانت بتقراي الفاتحه الحمد لله رب العالمين انشغلي بالحمد الرحمن الرحيم انشغلي بالرحمه مالك يوم الدين انشغلي بيوم القيامه اذا انشغلتي بالصلاه واندمجتي فيها في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى والدعاء وال... والقرب من ربنا لا شك انك انت مش هيقدر ياثر عليك الشيطان ما حكم من يطعن في ابي هريره آه الصحابه كلهم عدول الذين مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض واللي بينقلوه كلهم من طعن آه، آه، يعني اللي بيذكروه من طعن بعض الصحابة هذا كلام غير حقيقي وأسانيده باطلة والردود على ذلك آه، كثيرة جدا ادعو لي بصلاح قلبي وأن يسر أمري أسأل الله عز وجل يصلح قلوبنا أجمعين ويسر أمورنا ويفرج كروبنا ويغفر ذنوبنا وجميع المسلمين يا حي يا قيوم آه، سؤال آه، أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب الله وباليقين بس كده مفيش أسئلة تاني آه، إخوتي عايزين بس الأسبوع ده نبدأ نتعامل مع أبنائنا في هذه الأمور الأربعة تعرفهم بالله وتعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفهم بالإسلام وتربيتهم بس فيهم حب الأخلاق الفاضلة وتثبيتهم عليها أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه